ودلوقتي جمعتكم مع كلام في الحب على راديو بلد كلام في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها ست حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكل ده صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
صباح الفل على كل مستمعينا راديو بلدنا اللي موجودين وبيسمعونا النهارده في برنامج كلام في الحب معاكم على الهوا شاهين ده انور حلقه جديده مشاهد جديده اراء جديده ومختلفه تعبت من اهمال حبيبتك ليك ومن انها بتسمع وكلامها وتفكيرها هو اللي صح بتحس انك بتحبيه جدا وفي نفس الوقت بتحسي ان هو قاسي عليك مش بيهتم انه يفهمك يحس بيكي يراعيكي بيهتم من انه ياخد منك عطف واهتمام وحنان بيهتم بس انه ياخد ما يديكيش ويديكي اهمال والم ونسيان وقسوه خليك معانا النهارده من كلام في الحب هنتكلم عن احساسك اللي ممكن ما تعرفش تقوله منتظر حضرتكم على ال fan page group بيج بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash sms وحلقتنا النهارده زي ما قلت عن القسوه في الحب يقولون تكلم هامسا عندما تتكلم حلقتنا النهارده هتكون شديده اي نعم الموضوع صعب جدا لكن هي بتتكلم عن موضوع هادف وطلب ناس كتير ولكن نتيجه الاستفتاء هو عن القسوه في الحب كتير قوي بنسمع كلمة انت قاسي عليا قوي وفي نفس الوقت تلاقي نفسنا بنقولها لأكتر ناس احنا بنحبهم او بيحبونا احنا فاكرين ان هم بيحبونا بس تفتكروا ممكن اللي بيحب حد فعلا يقدر يقسى عليه وليه بيكون في قسوة رغم ان اصلا في حب امتى يتحول الحنان لقسوة في ح- في الحب هنتكلم النهارده مع بعض وهنعرف كل الاراء في حلقة النهاردة من كلام في الحب ومعاكم على الهوا مباشر لمدة ساعتين منتظرة مشاركتكم على ال fan page facebook.com slash network بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash sms هنروح نسمع آه، أصالة أقول لك بحبك ونرجع ندخل في موضوع حلقتنا تابعونا
اسمع راديو بلدنا اف ام بلدنا هو حياتنا
كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهنده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا يقولون إذا كان الحب ضعفا فهو ضعف القلوب العظيمة ورجعت لكم تاني والحب مع شاهين ده أنور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع مهم جدا هو القسوة في الحب الحب أجمل شيء في الدنيا وأجمل حاجة في الحب هو العطف والحنان أجمل حاجة لما تكون زعلان وحزين وتلاقي اللي يحس بيك من صوتك ومن كلامك ويجي يطبطب عليك او يقولك كلمة معلش ما تزعلش ويزعل على زعلك حتى لو كان الموضوع ما يخصوش هتحس انك مش لوحدك في الدنيا وعايش فيها وانت ملك ملك محدش قدك حتى لو كنت غلبان وفقير بس يا ترى هنعمل ايه لو في الحب ده لقينا نفسنا بنعاني من اسود الحبيب يعني ايه احب وراعيه واهتم بيه وهو ما يهتمش بيا ولا يعبرني كل كلامه معايا شخطر و... ونصر وزعيق واوامر وصوت عالي وعلى طول اكون ناوية اقول له بحبك وحشتني ربنا يخليك ليا الكلام الحلو بتاعنا ده الاقي اللي بيكلمني بطريقه ناشفه جدا يعني اقول له بحبك يقول لي متشكر مم. ده من ايه ده يقول الكلام كله بقى الباقي يتحاش وما- وتحسي ان انت نفسك جواكي ما تكمليش اللي انت عاوزه تقوليه واحساسك بفرحتك بوجوده يتحول لحاله ملل وخنقه وتتمني ان انت تكوني لوحدك في الدنيا دي بتحسي انه قاسي عليكي في مشاعرك واحساسك بيه حد منكم مر بالاحساس ده او عاشه مستنيه مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على دبليو دوت بلدنا dot com slash SMS عايزه كلكم تجاوبوني وبصراحه يا ترى عانيتوا قبل كده من موضوع قسوه الحبيب ولا لا حتى لو اي حتى لو اي حد يعرف اي قصه او اي حكايه آه، يا ريت تحكيها لنا والنهارده هنشارك بعض ونبتدي ان احنا نتعرف على كل الاخطاء ونحاول ان احنا نحلها آه، معايا نصورة حبيبة قلبي بتقول مساء الخير مساء النور على أحلى مستمعين مستمعين راديو بلدنا أحلى تحية لكل أصدقائي وحبيبتي والباشا الكبير اللي منورنا بصوت الجميل شاهين ده أنور حبيبة الكل وحبيبتي أنا من ورا المايك يا باشا وحشاني برشا برشا وانتي كمان والله يا انتصار برشا برشا وحشاني ربنا يخليك يا نصوره يلا قولي لنا ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده معايا كيمو كمان بيقول مساء النور عليكم جميعا مساء النور عليك يا كيمو يلا عايزاك تشاركنا في موضوع حلقه النهارده إيه، عايزه كل الناس يقولوا لي آه، ايه رايكم في موضوع حلقه النهارده وكمان آه، يا ترى حد قبل كده عانى من موضوع آه، قسوه الحبيب ويا ترى بيحس بايه وايه الشعور اللي ممكن يعبر بيه آم، هنا بتقول لا ما مرتش طب كويس يعني جالي دلوقتي SMS من التردد آه، من نسمه الشيمي بتقول التردد وخوف مساء الخير عليك مساء النور يا جميل بتقول دايما مش عارفه عايزه ايه مش عارفه احس ولا اميز من اللي بيحبني ولا اللي بيلعب بيا دايما نفسي الاقي واحد يحبني واحبه لشخصي كده اول ما احب واتحب يصدموني ويرجعوا تاني يصدموني ويرجعوا تاني بس في حاجة في قلبي انكسرت مش قادرة ارجع زي الاول نفسي اعيش زي الناس انا عندي 25 سنة بس طفلة جدا وده عيبي الوحيد اولا بشكرك كتير جدا يا نسمة لثقتك ولمشاركتك الجميلة دي معانا اهم حاجة انك تحددي هدف هاتي ورقة وقلم واكتبي انا عايزة ايه ايه مواصفات الشخص اللي انا عايزاه آه طيب حنين بصي عشان تبقي انت عارفه كويس قوي مفيش بني ادم كامل يعني عشان تكتبي حاجه يبقى لازم تكتبيها تكون طبيعيه وواقعيه اهم حاجه تكون واقعيه لازم تكوني عارفه كويس قوي انت هتختاري ايه ايه الصفات اللي انت محتاجه ان انت عايزاها في الشخص ده عشان تقدري تكملي ان دي دنيا تانية خالص انت بتقولي انت مش عارفه تميزي اللي بيحبك واللي بيلعب بيكي هيبان من مواقف معاه حطيه في اختبار وشوفي مين فيهم اللي هينجح فيه اللي هينجح ويقف جنبك فيه ويكون الموقف ده صعب قوي اللي هينجح ويقف جنبك فيه يبقى ده اللي بيحبك بجد ومش فارق معاه اي حاجه غيرك واللي بيلعب بيكي هيبان جدا لانه هيخلع بسرعه سهل قوي انك تعرفي ما بين الاتنين آه، اما حته الشخص اللي انت مش عارفه تميزيه شوفي او تحسيه حاولي تشوفي ايه الصفات اللي موجوده والشخصين اللي موجودين معاكي او سواء كانوا اكتر آه، اكتبي صفات كل واحد وعيوب كل واحد واكتبي مثلا الشخص مثلا ألف آه، مميزاته كذا كذا كذا كذا عيوبه كذا كذا كذا كذا وهكذا وفرقي ما بين ما بين ده وما بين ده وما بين ده واختاري الانسب طالما انت اصلا مش مرتبطه باي حد فيهم ده اللي انا اقدر اقوله لك انت 25 سنه جميل والله وحلو قوي تقولي بس طفله جدا آه، برضو مش مش عيب بس لازم نكون ناضجين شويه في تفكيرنا وفي عقلنا ونفكر ده كويس آه، بتقولي ان ده عيبك الوحيد آه، بصي هو ممكن يكون عيب شويه بس انت حاولي تنضجي شويه بشكرك كتير جدا يا نسمه لمشاركتك معايا واتمنى تشاركينا تاني معايا message جت من احمد جلال بيقول مساء النور عليكم كلكم مساء النور يا احمد منورنا يا ريت تشاركنا في موضوع الحلقه آه، معايا ميرو لا عشان ما تلخبطش معلش نونا مصطفى بتقول wow حلقه تحفه جدا بجد في ناس كتير كده بتوجع آه، من غير ما تحس انها بتعمل كده صح معاكي حق كتير يا نونا آه، كتير وبيفكروا ان هي عادي او ممكن مثلا زوجك يكون مثلا متخانق من الشغل وانت تيجي حابه ان انت في ناس كتير قوي ما بتفصلش ما بين بره وما بين جوه ويبقوا قاسيين عليكي ما بيفصلوش وده بيبقى صعب جدا طبعا انا بشكرك كتير جدا يا نونا نيرو بتقول ازيك يا شاهين ده بجد الموضوع بتاع الحلقه مهم الحمد لله تمام يا جميل منوراني آه، القسوة بس هو فعلا الراجل ممكن يقسى على حبيبته بعد حب سنين لمجرد ان الظروف مش خلتهم يكونوا لبعض مثلا اهلها مش موافقين على الارتباط ده وهي بتحاول معاهم بكل الطرق بس مش قادرة تقنعهم هل ده يكون سبب انه يظلمها ويقسى عليها ويفتكر يفتكر انها مش مش كانت بتحبه مع انها خلاص آه، وقفت وقفت حياتها عليه آه، اولا آه، شكرا كتير لمشاركتك يا ميرو بصي يا ستي آه، طبيعي جدا لو انت اتحطيتي في نفس موقفه يا جماعه عايزاكم لما يكون في حاجه تحط نفسك وضع المشكله يعني لو هو قاسي عليكي حطي نفسك مكانه طيب هو دلوقتي قاسي عليكي لانك هو حاول يرتبط بيكي بس الاهل اهلك مش موافقين وانت حاولتي ان انت تقنعيهم ب- بكل الطرق وما نفعش واستحاله ان انت هتوافقي بيه وتبقي ضد اهلك صعب جدا ان انت تعملي كده ومفيش ولا دين ولا شرع يقدر يقول لك كده حاولي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخدي بالك ما ينفعش تقولي كلمة وقفت حياتي عليه لان كل لا ين... كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لو ليكي نصيب فيه ولو اجتمعت الارض كلها والدنيا كلها على انك ما تكونيش ليه عمرك ما هتكوني ليه ولو اجتمعت الدنيا كلها على انك اه وتقولك اه قصتكم جميلة وتمام وكل حاجة لو ربنا رايد لك الخير وكل ال- يعني والدك ووالدتك والدنيا كلها ناويالك ان ان إن لا الانسان دوت لو ربنا رايد لك الشخص دوت في الساعه الفلانيه والمكان الفلاني هيجي يعني هيجي كله مكتوب لكن هو ما ينفعش انه يقسى عليكي انت حاولي ان انت تكوني مش هقول لك برده ان انت تفضلي مرتبطه بيه لان اهلك اوريدي مش موافقين وما ينفعش توقفي حياتك على اي حد تاني ونفس الوقت حاولي معاهم مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ما تيأسيش صدقيني الاهل بيزهقوا من كتر اليأس وحاولي تتكلمي معاهم بطريقه اكبر شويه طب م- مش بزعق مش بزعيق بقى وتقول لهم ازاي ولا هو ده اللي انا عايزاه وما ينفعش لا لا لا لا خالص خدي مامتك بالسياسه حاولي تقعدي معاها في الاوضه قولي يا ماما انا بصي انا هتكلم معاكي وهسمع كلامكم كل حاجه بس قولي لي انتوا مش موافقين عليه ليه ممكن يكون هم سنهم اكبر منك ويمكن يكونوا شايفين الشخص ده مش مناسب ليكي وانتي بس الوحيدة اللي شايفة ان هو آه، صح وجميل وحلو لان اللي بيحب ما بيشوفش عيوب حبيبه آه، واتمنى لك الخير ان شاء الله يا مير وبشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا وقولي له ما تظلمنيش آه، معايا نوسة فرج منورة يا نوسة بتقول يا شوشو هتخليني اعيط ليه الموضوع مؤثر جدا بجد ربنا يخليكي يا نوسة يا رب وانتوا اللي اخترتوا الموضوع داليا شكري منورة يا داليا بتقول آه، مشا- مساء الخير آه، موضوع البرنامج حلو جدا ربنا معاكم ربنا يخليك يا رب يا داليا منورانا جدا آه، معايا احمد يسري بيقول منوره الدنيا يا شاهي الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي لازم نضحي في سبيل حبنا ده لو فعلا بنحب لان التجارب خير دليل على الحب الحقيقي آه، مساء النور عليك يا احمد منور وانا معاك جدا آه، ان احنا لابد من التضحية والتضحية لازم تكون في سبيل حبنا لازم نضحي وجميل قوي ان احنا نضحي وخدوا بالكم ان احنا لما نجرب فعلا آه، مش مش حاجه وحشه بالعكس ده احنا بنتعلم و- وفي كل خطوه جديده بنتعلم اكتر وبنفهم اكتر وبيبقى حاجات افضل بكتير آه، معايا كمان ميرا بتقول فعلا يا شاهندة الموضوع رائع وبجد بيحصل وفعلا هو ممكن يقسى عليها بعد حب كبير بينهم وفعلا زي ما ميرو بتقول هل لمجرد ان الظروف منعت الارتباط وطبعا الراجل بيقول ان دايما اللي بيضحي بيستحمل بس البنت كمان بتستحمل وبتتحمل كتير هل ده يكون سبب للظلم والقسوة وده بجد بيكون وجع جامد وجرح جامد للبنت وهل لو فكر يرجع لها ممكن تقدر ترجع له تاني بصي اللي بيحب بيرجع وما بيسيبش ما بيقدرش ان هو يسيب بس كتير من الرجاله ما بيبقوش فاهمين الموضوع وبيحاولوا ان هم يفهموها بشكل تاني وان هي اسوء بس انت بصي الحنيه مفيش احسن منها ان انت تتكلمي معاه باسلوب كويس وان انت تحاولي تفهميه وتقولي له لو انت مش مصدقني عشان هو اوقات تفكيرهم بيغلبهم لو انت مش مصدق حاول معاهم مره واتنين وما تخلوش ييأس والله انا اعرف ناس اكتر من عشر مرات يترفض في البيت ومع ذلك هي كمان من الناحيه الثانيه بتتكلم مع اهلها وبتحاول تشوف ايه وفي الاخر اتجوزوا هم الحمد لله وهي حامل اهي وعلى وش ولادها يعني فكن كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا زي ما قلت لكم ولو ربنا كاتب لكم الشخص دوت خلاص بس هو كمان لازم ما ينفعش ان هو يقسى عليكي لازم يقدر ظروفك ولازم آه، يبقى معاكي في الحلوه والمر بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا آه، معايا مين تاني اسلام بيقول القصه من الراجل بس لا ما هو لحد دلوقتي البنات هي اللي بتشارك قول لنا يا اسلام بقى انت آه، معايا نونا بتقول انا نفسي آم، في اجابه للسؤال يعني ايه حب الحب حاجه حلوه قوي كلنا كل الدنيا ولاد وبنات وحتى ال... عايزه اقول لكم اللي هم سنهم 10 سنين نفسهم يحبوا يرتبطوا ويجربوا رغم انهم بقى عارفين ان هو اوقات شويه عذاب اوقات شويه حلو الحب حاجه حلوه قوي انت بتفرحي بيها بس هو تكملته الزواج اسره وبيت وعيله وحب وتكامل وتضحيه وتفاؤل وكل حاجه حلوه وفي نفس الوقت بتشيلوا كل حاجه مع بعض وبتساندوا بعض هو ده الحب وطبعا بيختلف تعريفهم من شخص لاخر معايا اسماء بتقول متهيالي مش هتقدر ترجع له تاني يا ميرا حتى لو بتحبه وما حبتش غيره صعب ده رايك يا اسماء لكن انا اعرف ناس بترجع آه انتصار بتقول انا اللي بيحبني آه اني انا اللي انا اللي بيجنني اني مش عارفه ده برضو ولا طبعهم ده برود ولا طبعهم كده آه، بيحبوا يت- يتقالوا آه، تحاول تاخد منهم كلمة حلوة مش تلاقي بتشحت منه الاهتمام مش بعبرك تحتار مش عارفة ترضيهم ازاي طيب والله يا انتصار مش شرط والله يا جماعة عشان محدش بس يقول ان انا ايه متحيزة مع البنات والله اوقات كتيرة جدا بتجيلي مشاكل من من بنات من كتر ما ال- ما خطابها بصي مش هقولها لك رخم يعني على طول بقى يتصلوا يقول لهم كلام حلو وهم ما فيش فمش عارفين يعملوا ايه هم كمان بيعانوا من الموضوع ده لكن مش كلهم والله ده على حسب اختيارك للشخص اللي معاكي يا انصار معايا عماد حمدي آه، بيقول مذاعتنا شاهين ده دايما بتبهرنا بمواضيعك فعلا الموضوع صعب جدا وعن تجربه ربنا يخليك يا عمده ومنور طب احكي لنا التجربه ميرو بتقول يا ريت فعلا يكون سمعنا دلوقتي ويقول له آه، مش يظلمني بس ممكن اعرف انا اعمل معاه ايه وهو قاسي عليا وجرحني ابعد واسكت واشوف هو هيعمل ايه بصي يا ميرو انا عايزه افتكر طيب ميرو انت بتقولي على موضوع اللي هو كنت بتكلمي على موضوع الارتباط اللي هو آه، مع اهلك زي ما قلت لك حاولي تقنعيهم او تعرفي ايه السبب ال ال ال لو قالوك مثلا ملوش وظيفه ثابته قولي له هم ما وافقوش عشان كذا آه، ملوش مثلا شقه قولي له انا مثلا عشان كذا وشوفي اختبريه شوفي هيقدر يعمل دوت ولا لا لو بيحبك فعلا هيعمل ده كيمو انا بحب واحده زي القمر بس هي قاسيه عليا قوي فعلا انا غلط بس غصب عني انا عاوزه تنسى اللي فات ونبدا حياه جديده والف شكر يا شاهين على رايك بجد بحبها طب ربنا يخليكم لبعض طب هو معلش توضيح شويه يا كيمو انت وميرو ولا ايه مش فاهم. هند هند بتقول القسوه مش من الراجل بس واحيانا من البنات طبعا يا هنا هنا نوسة بتقول الحب أحلى حاجة في الدنيا بجد بس المهم انه يكتمل بنهاية جميلة زي ما بدأت ويا ريت لو الاتنين فاهمين معناه وحاسين بيه اكيد طبعا بيقدروا يكملوا حياتهم بتبقى حلوة جدا يا نوسة بشكرك كتير جدا لمشاركتك لولا ولاء بتقول كلامك رائع يا شاهين ده موضوع جامد بس فعلا مفيش حب حقيقي دلوقتي ربنا يخليكي ده من ذوقك اولا على الموضوع ده باختياركم بتقولي مفيش حب حقيقي مش معنى ان احنا جربنا مره يبقى خلاص فشلنا في الباقي ما ينفعش خالص بتقول دلوقتي غير نادر جدا ودايما الراجل بيظلم ويقسى ويفكر انه كده صح واحب اقول لميرو ان في ناس مش بتحس بقيمه الحاجه غير لما تضيع منها ولا ايه بصي احيانا في رجاله كده وفي رجاله كده في ناس كتير كتير انا اعرفها ان ما بتحسش بقيمه اللي معاها غير لما يضيع منها وعايز اقول لكم ان هم بيتضايقوا جدا وبيتعبوا جدا ونفسيتهم آه، يعني بتبقى فوق الفظيعة ومع ذلك بيحاولوا ان هم يرجعوا تاني آه، اسلام بيقول انا مع هنا جدا وشهد شاهد من اهليها والله انا قلت كده فعلا يا اسلام آه، بشكرك كتير جدا لمشاركتكم انتصار بتقول احلم باليوم التي تتشابك فيه ايدينا واضمك امام جميع العالم لاقول لهم هذا ما تمنيته وهذا ما اعشقه وهذا ما سأعيش معه لبقية عمري جميل قوي يا نصورة أسماء بتقول الحب إحساس وشعور بالقلب والوجدان والعقل والنفس بيحسسك بالسعادة الفرح الارتباك ومشاعر كتير مختلطة مع بعضها في نفس اللحظة بس أهم ما فيها انك بتكون مرتاح لوجودك مع حبيبك وانه بيوحشك وهو معاك وقدامك وما بتشبعش منه حتى لو عشت معاه عمرك كله الله عليك يا اسماء اسماء بتقول اصبروا بس بقيه الحلقه واخده القسوه من ناحيتين اصبروا ان الله مع الصابرين ماشي يا سوم معايا احمد بيقول الحب يعني التسامح والتضحيه وبيت واسره وابناء وبنات واحفاد معاك حق فعلا يا يسري آه الحب بيكتمل بالزواج وبيبقى حلو جدا ان احنا آه نقدر نعيش فعلا مع بعض الحب اجمل شيء في الدنيا واجمل حاجه في الحب العطف والحنان واجمل حاجه بجد انك بجد تحس ان انت بتحبه جدا ولدرجه ان انت تحس ان انتوا لسه لسه زي في شهر العسل لسه مخطوبين وبتخرجوا وبتتفسحوا بتبقى حاجه حلوه جدا قوي آه عايزه اقول لكم بجد ان الحب احلى حاجه في الدنيا والقسوه صعبه جدا مستني مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.baladna.com sms استنوني وما تروحوش في اي حتة تانية هنسمع عمرو دياب انت قلبي
انت قلبي مهما تنسى زدت قلبك نار وأقوى قلبي بيحب الحياة بكرة يبقى هواي وركاب وانت قلبي مهما تنسى وانت قلبك نار وأقوى قلبي بيحب الحياة بكرة يبقى هواي وركاب إياك تفكر قلبي يعني حيكون طريقه لو ضيعني إياك تفكر قلبي يعني حيكون طريقه لو ضيعني بكرة تجري سنين وراه وارفضك والكون سمعني وانت قلبي مهما تنساه وقلبك مرضى جواه قلبي بيحب الحياة هو الأوان والإحسان آخر كلام بينك وبيني مش هسمعك مهما تناديني آخر كلام بينك وبيني مش هسمعك مهما تناديني هي مرة وقلبي تاب من هواك ومن حنيني وانت قلبي مهما تنسى وانت قلبك نار من جواه قلبي بيحب الحياة بكرة يبقى ويرتاح وانت قلبي مهما تنساه وانت قلبك هربان جواه قلبي بيحب الحياة وطريق أوان وارتاح وانت قلبي مهما تنساه ذكر قلبك نار وأسوى قلبي بيحب الحياة بكرة يبقى هواه ويرتاح بكرة يبقى هواه ويرتاح
استشارات لغوية عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء بس بجد الأمل هيكون كبير بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا يمكن تلاقيه مع غيرنا بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب التخاطب ابداع وامتاع علم وتطبيق لغة وحوار التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج خليكم معانا المشوار طويل هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع اخصائي التخاطب احمد بيسرى لغوية عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء بس بجد الأمل هيكون كبير بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام عارفين إنك تعبت منها ونفسك بجد تنام علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا يمكن تلاقيه مع غيرنا بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب التخاطب ابداع وامتاع علم وتطبيق لغة وحوار التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج خليكم معانا المشوار طويل هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع اخصائي التخاطب احمد بيسرهب كل يوم جمعة من 8 ل 10 مساء حصريا على راديو بلد نوبة
كمان في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلد
Be sure to register your copy of SAM.
يقولون الحب أقوى عندما يعطي الشخص أكثر مما يأخذ رجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم عن القسوة في الحب منتظرة مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو على www.baladna.com slash sms بلدنا B L D N double A عايز اشوف الاخبار جات لنا مشاركة من داليا بتقول اللي بيحب حد بجد بيفضل متمسك بيه حتى لو حصل ايه وانا مريت بنفس التجربة مع خطيبي واهلي ما كانوش موافقين بس عشان بحبه وعرفت اقنعهم بالسياسة جميل يا داليا والله برافو عليكي جدا آه معايا موني موني بتقول الحب اجمل حاجة في الدنيا ويا بخته اللي يلاقيه بس اهم حاجة يكون حب صادق مش زي بتاع اليومين دول والله عندك حق عشان كله بقى معظمه دلوقتي بقى بيلعب احمد محمود محسن منورنا يا احمد بيقول مساء الخير مساء النور عليك منورنا يلا شاركنا في موضوع الحلقه آه معايا ميرو ميرو بتقول فعلا كلامك صح بس هو الانسان ممكن يجي على نفسه قد ايه وعلى كرامته عشان خاطر اللي بيحبه ما بتتحسبش بالمده يا ميرو انا ما ما اقدرش اقول لك سامحيه قد ايه او افضلي معاه قد ايه ما ينفعش ما اقدرش اقول لك ده خالص لاني آه، بكده هكون آه، بضحك عليكي وبكذب عليكي فما ينفعش ان انا اقول لك تبتدي امتى او ما تبتديش امتى او او تنهوا امتى او تفضلي تستني معاه لحد امتى صعب جدا ان انا اقدر اقول لك ده أه بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا أه معايا مين تاني حد طالب link يا جماعة ال link بتاعنا على ال group من على اليمين يا ريت حد من الكنترول ينزل آه، ال link على ال group معايا لولا بتقول انا شايفه ان في ناس بتحب قوي فبتيجي لنفسها قوي وبتستحمل اسوة ورفض و- وجرح من من اللي بتحبه بس في الاخر هل هيحس بيها ولا مش في دماغه لا كتير منهم بجد والله يا نوس يا لولا بيحسوا يعني بيبقوا عارفين ده بيبقوا عارفين ان هو ان دي عملت عشانهم كده وكده وكده و... كتير نوسة بتقول المشكلة اننا المفروض نخاف على نفسنا جدا وعلى قلبنا اكتر يعني ولا نجرح ولا ننجرح تمام كده نفكر بالعقل بقى ونسيب القلب شوية ربنا يسهل لينا ونلاقي الانسان اللي بجد يقدر مشاعرنا ويبادلنا نفس الاحاسيس والمشاعر وكل الحاجات الجميلة عشان ما نحسش آه اننا بكده بندي آه وما بناخدش يعني بندي لازم يكون في عطاء جميل جدا بجد يا نوسة بشكرك كتير جدا آه معايا عماد عماد بيقول من اسباب اي علاقه ناجحه انهم دايما لازم يبصوا على الناتج اللي عايزين يوصلوا له مع بعض بمعنى ان اي اتنين مرتبطين او متزوجين لازم يسالوا نفسهم احنا عايزين ايه من العلاقه دي شايفين يبقى بيتنا هيبقى عامل ازاي اسلوب التعامل ما بيننا يبقى شكله ايه هنربي اولادنا ازاي آم، على ايه بالظبط عشان نوصل للناتج اللي احنا عايزينه لازم كل فترة نعمل وقفة مع اللي احنا مرتبطين بيه اللي هو تقييم اللي احنا اتكلمنا فيه الحلقة اللي قبل اللي فاتت ونسأل هل الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده فعلا بيخدم الناتج اللي عايزين نوصل له لو كانت الإجابات اه يبقى نكمل في طريقنا لو لا يبقى نرجع تاني ونفكر من أول وجديد ونعرف الغلط فين ونصلحه ده المفروض وبكده هنقدر ناخد بالنا من تفكيرنا ومن هدفنا دايما ومن مشاعرنا ونحافظ على بعض عشان ما نوصلش في يوم من الايام ان الحياة تبقى عبارة عن اتنين اتجوزوا بعض وخلاص بالظبط والله ولا هم عارفين احنا عايزين متجوزين ليه لان معظمنا دلوقتي للاسف بيبقى كل هدفه انه عايز يتجوز وبس وبالتالي مش بيفكروا اللي بعد كده معلش طولت عليكم لكن ده رايي وحبيت اوصله لكم جميل جدا يا عماد وفعلا لازم نقيم نفسنا ولازم نعرف فعلا نحدد هدف وهنعمل ايه ونفكر في اللي جاي مش كل حاجه دلوقتي وبس آه، محمد زياد بيقول مفيش حاجة اسمها حب حقيقي الموضوع وكل ما فيه ارتياح وتعود بس لا والله فيه يا محمد وقلت لك قلت قبل- قلت في الحلقة آه، مش معنى ان احنا ممكن نكون مرينا بتجربة فده معناه ان احنا فاشلين او ان احنا مش هنقابل حد بعد كده لا طبعا مفيش الكلام دوت خالص آه، مش مجرد تجربة هي اللي ممكن آه، او تقدر ان هي آه، تأثر علينا وتخلينا ان احنا مش قادرين آه، نكمل صعب جدا لازم نقدر نكمل ولازم نعرف ازاي هنكمل ولازم نحدد آه، هدف لنفسنا آه، جات لي دلوقتي SMS من ساره ساره بتقول بجد موضوع الحلقه حلو جدا يا شاهنده ومنوره وموضوع القسوه ده وحش جدا وانا شخصيا مريت بيه وهبعت لكم مسج تاني بالتفاصيل منتظره مشاركتك تاني يا ساره وبشكر كتير لثقتك ومنتظره حكايتك آه... تمام معايا محمد دياب بيقول انا في اتنين عايشين جوايا واحد عيل دايما يضحك وشه بشوش واحد عاقل انا عن نفسي ما بحبوش ويوم ما تضيق الدنيا قصادي وتتنيل انا بستعبط خالص ليها واعيش بالعيا لطماس في الشوارع جميل جدا فعلا يا محمد منورنا مذيعنا في توب هيتس يا جماعه كلنا نسمعه انتصار بتقول ما آه طبعا تنتظر الانقاذ ممن تحب ولكنك تفاجئ بانه هو من يقتلك في النهايه معاكي حق فعلا يا منصوره كيمو انا حبيت حب كان طالع من كل اعماق قلبي وغير كل حي... وغير كل حياتي من اسوأ للاحسن واحسست اني عايش عيشة جميلة بسبب الحب اللي حبيته من قلبي ولكن لم آه لم تكمل لم تكمل قصة الحب الجميلة بسبب آه الصداقة البريئة ايه دخل في ده في ده بسبب آه الصداقة البريئة لي إنسانة صديقة ولم تكن حبيبة ولكن حبيبتي التي أحببتها من كل أعماق فؤادي التي كنت أراها نجمة مضيئة في السماء العكس لسلام على الكلام كان الحب طاهرة ولن أفكر أن أخدعه ولكن بسوء فهم فهمت إني أحب غيرها وها أنا يا حبيبتي لم أحب أبدا سواك ويا حبيبتي أريد منك أن نتسامح بعضنا بسبب حبنا الذي سيظل دائما بيننا يا أجمل إنسان عرفتها قلبي مش فاهمة يعني يا ريت توضح لي بس الموضوع يعني أنت كنت دلوقتي مرتبط وبعدين كان ليك صديقة فأنت حسيت إن الصديقة دي أنت بتحبها فسبت اللي أنت مرتبط بيها ودلوقتي أنت عايز ترجع تاني ل- لو ده يبقى أنت غلط وما ينفعش لان ما ينفعش تعمل لك تاني بصراحه لو الموضوع كده يعني زي ما انا فاهمه أه بشكرك كتير جدا يا كيمو لمشاركتك معانا طبعا من اصعب انواع القسوه في الحب هي قسوه الزوج على زوجته خصوصا لو كان الزوج ده مش بيحب زوجته او مش بيحس من ناحيتها باي مشاعر هتقولي لي طيب اتجوزها ليه من الاساس هقول لكم النصيب او رغبه الاهل او جواز تقليدي زيه زي اي زواج بيحصل في اوقات كتير وتلاقيه بيتعامل مع مراته بطريقه غريبه جدا وكانها كرسي او زهريه او اي حاجه موجوده في البيت مع العفش لا بتحس ولا المفروض انها تحس بيبقى عاوز منها انها تهتم بالبيت واكله وشربه وبس وكانها خدامه ربنا بعتها له من غير فلوس وممنوع تسال هو اتاخر ليه او رايح فين او جاي امتى ولو اتجرأت وسألت تبقى غلطت ويومها مش معاك ويعملها بمنتهى القسوة ويقول لها كلام يجرح مشاعرها في شخص قابلته كان بيعامل مراته بالطريقة دي فعلا وكمان معاه منها ولد والمسكينة ما تقدرش تمسك تليفونه وتشوف كان بيكلم مين او تسأله حتى هو بيتكلم مين وممنوع تدخل عليه الأوضة بتاعته إلا لما تستأذن تخيلوا بقى انتوا ولو كان بيتكلم في التليفون ممنوع تدخل عليه وكانت بتغضب من أسلوبه معاها وتروح بيت أهلها بالأسابيع ولكن للأسف الحياة بتستمر عشان خاطر الطفل وكانت بترجع بيتها ولما تسأله عن سر تصرفاته يقول لها مش بحبها طب اتجوزتها ليه يقول لك جواز تقليدي عادي يعني وهي كل ذنبها انها اتجوزتك وبتعاني من قسوتك ايه رأيكم في الشخص ده وقسوته مع مراته احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن القسوة في الحب مستنيه مشاركتكم على fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com سلاش اس ام اس هنروح نسمع امال ماهر اتقي ربنا فيا ونرجع ندخل في موضوع
ادي ربنا فيا بزيادة حس بيا بلا من زمان عليا يا حبيبي الأمنة شايلك واللي مخليني ساكتة إخلاصي وحبي فيه محتاجة ليك معايا ولا أنت مش معايا من يوم ما بقيت حبيبي وأنا ليا حقوق عليك أنا مهما اشتكيت منك ما قدرت أستغنى عنك واللي مخليني ساكتة إخلاصي وحبي فيك محتاجة ليك معاك ولا أنت مش معايا من يوم ما بقيت حبيبي وأنا ليا حقوق عليك وقف على واحدة بتحبك ما حدش غيرك همك وسرك يوم تجيب اسمك ما تتفرج وهي الوحدة مش فارقة أنا الهدف اللي بتحبه يزيد عينه طول عمره ما يجرح عمرك وقف على واحدة بتحبك ما حدش غير عشان غمك مش سرك يوم تشيل اسمك ما تخترقك وهي الوحدة مش برضه أملها في اللي بتحبه يشيلها في عينه طول عمره ما يجرح غلط
موقع بانل
هو احملها على طول بقى كده كده خلف خلاف على اي خلاف واحنا حبايب خلص يا عم كلمتك دي وخليها تفوت انا قلبي يموت عنك خايف خلف خلاف هنتكلم في حاجات كتير ودايما هيكون في نائر ونقير تابعونا كل سبت من 9 ل 11 بالليل مع احمد يسري وفوزي واسلام على راديو بلدنا اف ام كلام في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا
يقولون القسوة أن تثر لشخص في لحظة ضعف بسر أثقل تفكيرك بسر أف... بسر أثقل تفكيرك أو تفشى له بخطأ أحرقك عليه الندم ليأتي في لحظة لم تتوقعه ويطلع ال- يطلع لك القديم والجديد رجعت لكم من هنا تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده على راديو بلادنا وبنتكلم القسوة في الحب مستنية مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com سلاش اس ام اف بلدنا بي ال دي ان دبل اي شوف الاخبار آه معايا نوسة بتقول ايوه يا شاهنده قطعينا هي دي الاغاني ربنا يخليك يا نوسة دي اختيار اسماء الاعداد احمد يسري بيقول اتمنى من الله ان يوفق كل اتنين بيحبوا بعض ويرزقهم بكل خير آه، قولوا امين اللهم امين يا رب يا احمد ويرزقهم مع بعض آه، معايا زياد زياد الاسيوطي بيقول انا بحب انسانه قمه عشقها ليا ليا انها بتحب ترخم عليا بس برضو على قلبي زي العسل خلاص ادمنتها وادمنت رخامتها ما هو ما هو الادمان احيانا بيكون لحاجات مش جميله ويا رب ما تكونش سامعاني دلوقتي اخاف تفهمني غلط وتفتكر ان في حاجه مش بحبها فتزعل او تنجرح اعمل ايه ما هو قلبي ملكها وليها في في اكتر ماليه بس نفسي اعرف مين اللي قال البنات بتحب الكلام الحلو لا والله في كتير من البنات بتحب تسمع كلام حلو كتير يعني معظم الوقت بتاعها آه، بتحب ان هي تسمع كلام حلو بتحس ان هي دي هي هي انثى بتحب كده مشكله كتير جدا يا زياد ويا رب تكون بتسمعنا نكمل كلامنا زي ما في رجاله قاسيين على زوجاتهم كمان في سيدات قاسيه جدا مع ازواجها بمعنى انها اتجوزته لان اهلها غصبوها على الجواز وهي مش بتحبه مثلا وتبدا تعامله بعدم اهتمام وما تسمعوش ما تحسش بيه تبقى عايشه معاه زي الحجر في البيت هو طبعا بيتألم منها ومن تصرفاتها طب ليه كل واحد مننا ما يحاولش انه يتعامل بحب وعقل ما خلاص اتجوزت وخصوصا مع الزوج او الزوجة لو كل واحد يرضى بنصيبه وان هو ده اللي ربنا كاتبه لينا في حكايات جات لنا عن واحدة اتجوزت غصب عنها وجوزها بيحبها جدا للأسف مش بتحس ناحيته بأي حب هي معاها منه ولد وبنت لكن للأسف برضو إحساسها من ناحيته ميت والأصعب إنها حتى لما يكون تعبان أو أي حاجة تحصل له مش بتحس بالعطف أو القلق عليه مش قادرة تغير الإحساس ده من ناحيتها خالص إحساسها بعدم الاهتمام بيه وبأحواله بتحاول تشغل نفسها بالأولاد وأصحابها وأي حاجة تانية غيره هو بتقول أنا عارفة إني قاسية في تعاملاتي معاه لكن غصب عني مش قادرة أنسى إني اتجوزت غصب عني وهو كان عارف إني مش عاوزة تفتكروا إيه الحل للحكاية دي عايز أعرف رأيكم أنتوا وبعدين أنا بقول رأيي عايز أعرف رأيكم أديكوا سمعتوا القصة وعايز أعرف رأيكم إيه إحنا لسه بنسمع كلام في الحب جات لنا مسج من محمد دياب احيانا القسوة بتكون للمصلحة العامة ما الحياة مش دايما وردي ولا ايه مم. اه ممكن القسوة دي كعقاب ولا حاجة تعاقبها بحاجة لكن مش مش زي ما احنا بنقول كده هي تقول لك وحشتني انت تقول لها امم متشكرين متشكرين يا ست هو في حاجة النهاردة هو انت عايزة مني حاجة مش كده يعني انت صار بتقول هو يعلم اني احبه لكن لا يعلم اني ابكي كل الليلة لاني احتاج لمعجزة تجمعنا معا للابد والله جميل قوي فعلا كلامك يا انتصار بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا معايا مسج جاتلي من وليد وليد بيقول مساء الخير عليك يا شاهي وحشانا جدا من الاسبوع اللي فات ربنا يخليك ومساء النور بيقول موضوع الحلقه مهم جدا وانا بعاني قسوه من زوجتي انا معايا ولد وبنتين واتجوزتها جواز تقليدي جدا ومع ذلك هي بتقسى عليا جدا في المعاملات دايما بجيب لها هدايا واجيب لها ورد واجيب لها حاجات كتير كل اللي هي عايزاه ولكن هي بتعاملني بقسوه واحيانا اه اوكي آه... عايزه اقول لك يا وليد معلش يعني واضح ان انتوا بينكم سنين طويله يعني بنتين وولد يعني اكيد سنين كتيره معلش حاول تستحملها حاول تفهمها ان ده غلط آه، ممكن كمان تعاقبها بنفس الع- اللي هي بتعمله تحاول تحسسها بده لما ممكن تحسسها بدوت هي ممكن فعلا تتظبط نفسيا وتقدر تفهم ان اللي هي بتعمله ده غلط فاهمه ان ده غلط مش عيب قيموا نفسكم آم، معايا زياد بيقول استاذه شاهين ده انا بعت رسائل هي ما بتوصلش لا مفيش SMS جت طب الكنترول يراجع معايا لا مفيش يا زياد آه، message جت على www.baladna.com/sms مفيش مفيش حاجه وصلت محمد دياب السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص لو كانت الدنيا مثلما نريد لما تمنيته الجنة جميل لا تمنيت الجنة معاك إكسار نصورة بتقول ما أصعب أن تنتظر الإنقاذ ممن تحب ولكن ولكنك تفاجئ بأنه هو من يقتلك في النهاية صعب قوي فعلا يا نصار كمان نصورة بتقول عاوز ارد على الاخ زياد ده الحب يا زياد انك تحب حاجة الغريبة في الشخص التاني بتكون مختلفة على كل الناس انت بتقول بتحبها بتحب رخامتها بس انا بقولك انك بتحب اختلافها على كل البنات وده الحب جميل والله فعلا يا نصار نيرو بتقول انا عايزه ارد على محمد دياب واقول له ان فعلا في حب حقيقي وحقيقي جدا وفعلا لو البنت اتجوزت غصب عنها بتكون صعبه قوي بتتجوز لمجرد منظر اجتماعي بس يا ترى هتكون عايشه ازاي وهي جواها حب وحيد في حياتها لا طبعا اوعي تكوني مرتبطه او ما زلتي مرتبطه وترتبطي بحد تاني انت كده بتظلميه وبتظلمي نفسك وبتتعبي ولا تقولي لي مجتمع ولا تقولي لي ناس ولا الكلام ده لا مش عايزه قولي مش عايزه لحد ما تتخلصي خالص من اللي انت فيه احنا لسه بنسمع كلام في الحب بنتكلم عن القصة في الحب ولسه مستنية آه، رأيكم في القصة اللي لسه قايله لكم دلوقتي ان هي آه، واحدة اتجوزت غصب عنها وجوزها بيحبها جدا وهي مش بتحس بيه ومعاها ولد وبنت وهو مش عارف يعمل ايه وهي قاسية جدا في في تعاملاته معاها احنا لسه بنسمع كلام في الحب مستنية مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.baladna.com slash SMS بلدنا B L D N double A هنروح نسمع راغب علامة بسحب كلمتي ونرجع نكمل باقي موضوعنا
كان في قلبي كلمة واحدة والقلب شلتها قلت لك كلمة بحبك يا ريتني ما قلتها كان منايا في يوم أكلك وتبكي تموتي والنهاردة جاية أقولك أنا بسحب كلمتي كنت نور عين وحياتي وفرح دنيتي كنت أطرف من ليا وعيونك جنتي كنت نور العمر كله طريقي سكتي والنهارده جاي اقول لك انا بسحب كلمتي حالك بعيون الحزينة والغربة والجراح بحسبي تاني حياتي واتعلم من اللي راح حالك بعيون الحزينة والغربة والجراح بحسبي تاني حياتي واتعلم من اللي راح مستحيل هتكوني فرحي مستحيل هتكوني جرحي مستحيل هتكوني سكة اخرتها غربتي المنايا في يوم اكلك وتبقي اسمتي النهارده جاي اقول لك انا بسحب كلمتي نور عين حياتي وفرح دنيتي كنت اقرب مني ليا وعيونك كفتي كنت نور العمر كله طريقك سكتي والنهارده جاي اقول لك انا بسحب كلمتي انت اقرب مني ليا وعيوني اتجنتي انت نور العمر كله طريق سكتي النهارده جايه اقول لك انا بسحب كلمتي
لا في زمان ولا في مكان ولا حديث للناس بيخلى من مثل أو حكمة بيقولوه بينهم وبين بعضهم بيعبر عن فرح حزن أمل تشاؤم هنتكلم عن مشاكل مجتمعنا حاجات افتقدناها يا خسارة المهم إننا هنقول مثل مثل بيعبر عن أكتر من 100 كلمة كل ده هتسمعوه في لسانك حصانك مع هبة الركحي كل أربعاء من 8 ل 9 على راديو بلدنا اف ام
كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة Be sure to register your copy of SAM at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد
يقولون القسوة أن يخيب أملك في من راهنت على شهامته في زمن المادة رجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا وبنتكلم عن القسوة في الحب لسه مستنية مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو group راديو بلدنا أو على www.بلدنا دوت كوم سلاش اس ام اس عايزة أشوف المشاركات جاتني دلوقتي مشاركة من ميرو بتقول أيوة يا شاهندة القسوة ممكن تكون في حاجات بسيطة مش في التجاهل والجرح عشان ده بيوجع قوي ممكن كمان تكون القسوة فعلا زي ما بيقول المصلحة العامة بس في حاجة اسمها حنية ورحمة وفي ناس بتحاول في ناس بتحاول آه، تقسى قوي عشان تشوه صورتها قدام اللي بتحبه عشان هو عارف انها بتحبه قوي ومفيش غيرها في حياته هو مهما يعمل كده هي بتكون باقية عليه وعلى العشرة بينهم عشان هي بني ادمة كويسة والله يا ميرو معايا مشاركة جت من زياد بيقول اها فعلا يا اخت انصار بالنسبة لي بحبها في كل ما فيها بس اصحابي بيستغربوا رد فعلي دايما لان اي كلمة بتقولها لي حتى لو كلمة عادية او حتى رخمة بحبها وبعشقها وبرد عليها بشوف بشوق ولهفة و... وبجميع بجمع عشان كل كلام الشاعر والرومانسية وبقول لنفسي هي اكيد بتقول كده عشان تشوف حبي ليها هيتصرف ازاي معايا مهما قلت جميل والله يا زياد ان في حد ممكن يكون بيتعامل بالشكل ده ميرو بتقول انا فعلا بحب حد وحصلت اني اتخطبت مرتين وهو في حياتي كان سبب ضغط وظروف صعبة بس مش قادرة اكمل في المرتين ودلوقتي فعلا رافضة اي حد عشان هو فعلا مالي حياتي وصعب يكون فيه غيره عشان كده اللي بيحب حد لازم يتمسك بيه مهما حصل ومحدش عارف بكرة في ايه صح والله يا ميرو ومع ذلك فعلا اوعي ترتبطي باي حد الا لما تنسيه وتشيليه خالص من تفكيرك بشكرك كتير جدا يا ميرو لمشاركتك معايا نورة منورة يا نورة بتقول عندك حق يا ميرو ولا ايه يا شاهنده اللي بيحب حد بجد بيتمسك بيه قوي ولو حصل والظروف واقفه ضدهم ساعات بيجي على الواحد لحظه بيشتاق لحبيبه بيكون بس عايز يطمن عليه بس للاسف بيلاقي رفض وردود صعبه دي لوحدها مصيبه ما ينفعش بس في حاجه لو هو مرتبط يبقى ما ينفعش لكن آه لو هو كان كانوا سايبين بعض وابتدى ان هو يرجع مفيش اي مشكله ان هو ممكن يرجع عادي جدا مفيش اي مشكله آه، معايا مين معايا مشاركه تاني لا تمام اوكي ندخل في الموضوع بتاعنا نكمل كلامنا واكيد واحنا بنتكلم عن القسوه في الحب لازم نسال سؤال مهم جدا يا ترى ايه هو السؤال اللي احنا نساله دلوقتي السؤال هل القسوه بتقتل الحب تعمل ايه لما حبيبك او حبيبتك يقسى عليك لما يسمعك اقصى العبارات اقساها ويتهمك باسوا الصفات ويصرخ في وشك كل لحظه وما يهتمش بيك وانت في اشد الحاجه لحنانه ولا اهتمامه تكون جاي له بلهفه وشوق وهو يصدك بمنتهى القسوه وعدم الاهتمام ويرجع يقول لك انا بحبك انت غالي عليا لكن تصرفاته كلها عكس كلامه ما بتبينش انه بيحبك تفتكر انت غلطت لما حبيته غلطت لما بينت مشاعرك ليه ولا هم بيحبوا يعذبونا بقسوتهم علينا تفتكروا إن الناس القاسيه دي ممكن تحب ولا قادره انها تحب هل القسوه بتقتل الحب ولا تخرسه وتجيب له شلل ايه الحل في قسوه اللي بيحبونا نتكلم معاهم ولا نحبهم في صمت نحبس مشاعرنا جوانا عشان هم مش بيقدروها ولا ننسحب من حياتهم ونقول كرامتنا اغلى من اي حاجه هل تكتفي مع مثل هؤلاء من القصاة بالحب بصمت إن انك تحبس مشاعرك في اعماقك لانهم لا يقدرون مشاعرك ويتهمك بانك يعني بائس ان تحبس مشاعرك في اعماق لانهم لا يقدرون مشاعرك ايه رايكم في الكلام ده عايز اعرف ايه رايكم مشاركه مشاركة من Time to Love بالموضوع القسوة ده موضوع جامد بس ليه نقسى على نفسنا واحنا بنحب جميل والله يا تيم آه، يا Time بيقول hi شاهنده ازيك منوره الدنيا منوره الراديو ومعلش بقى انا جاي متاخر صباح جمال عليكي وعلى كل راديو صباح النور عليك بيقول ان الموضوع جامد جدا بس ليه نقسى على نفسنا واحنا بنحب اهو في ناس كده والله في ناس كده فعلا بجد يا تايم أمنيات بتقول ما أعظم أن تقول كلمة أحبك لمن أحببته ولتكن نابعة من قلبك حتى تشعر وكأنك قلبك من يتفوه بها وليس أن تنطقها فقط بلسانك أو تخطها بيدك بشكر كتير جدا لمشاركتك معايا معايا لولا بتقول فعلا سؤال مهم نعمل ايه لو كنت محتاجة لحبيبك ومش لاقياه ما هي ردي كل الناس ترد تعملوا ايه ممكن فعلا تتصرفوا ازاي لما انت تكوني محتاجة فعلا لحبيب يكون جنبك ومش لاقيه جنبك مش موجود ممكن ساعتها تعملي ايه تتصرفي ايه تتصرفي غلط ولا هتتصرفي ازاي تايم بيقول القسوة دي شيء رخم ما ينفعش نربطه بالحب ده رأيك ورأيك يحترم يا Time ويا ريت كل الناس تكون فعلا بتفكر بنفس التفكير ده احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن القسوة في الحب مستنية مشاركتكم على ال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او مسجاتكم على www dot بلدنا dot com slash SMS بلدنا B L D N double A هنروح نسمع آه، اليسا ما تعرفش ليه ونرجع نكمل باقي موضوعنا
Thank you. تجيله بتبقى انت اول حد يجي بلاجيله وتبقى انت اول حد افضفض يومها ليك ما تعرفش ليه في وقت اما اشوفك يومها بجري عليك اوام وانا معاك بحب كتير اطول في الكلام واخد راحتي واحكي في اللي نفسي احكي فيه ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشوفش عيني من عليك واول باول كل حاجه بقولها ليك ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشوفش عيني من عليك واول باول كل حاجه بقولها ليك وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيه ما تعرفش ليه بحس انك انت اللي بقيت مسؤولة منه واحس انك انت اللي انا مسؤولة عنه واحس اني فيك شايفة اللي انا بدور عليه ما تعرفش ليه انا ازاي بقيت ما بخافش وجريئة في هواك وبقدر على اللي ما يتقدرش عليه معاك ولو كان ده مش حب انت قولي ده يبقى ايه ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك واول باول كل حاجه بقولها ليك ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك وأول بأول كل حاجة بقولها ليك وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك وليه بس اسمي بيحلى لو تنبهني بيه
حياتنا كلها حكاوي حكاوينا يعني مشوارنا بتحب نجمة نفسك تقابله بتحب تشوفه وتتابع فنه معانا هتلاقي نفسك قدام منه هتسمع كتير عنه آخر أخباره الفنية ومواقف كتير حصلت له منها غريبة وغيرها كوميدية هنخليك بجد تعيش معاه بس انتوا تابعوا Living Harmony عيش مع نجمك كل أربعاء 12 منتصف الليل مع إسلام مجدي حصريا على راديو بلدنا FM الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهنده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهنده انور على راديو بلدنا
يقولون القسوة أن تسير فوق الشاطئ وحيدا وتحاور القمر وحيدا وتستقبل الشمس الشمس وحيدا وتبكي تحت المطر وحيدا لا يلمح الآخرون غزارة دموعك مستنية مشاركتكم على ال fan page وجروب page بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على درب بلدنا دوت كوم تاني لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن القسوة في الحب معايا message جات لي من آم، تايم لا، محمد زياب بيقول لي طيب لو البنت دلوقتي ارتبطت رسمي وبتطلب من الانسان اللي بتحبه انه يفضل معاها يبقى هو ايه وضعه ايه في الموقف يعني هي مرتبطه دلوقتي ومخطوبه وكانت بتحب مثلا حد تاني وهي بتطلب منه انه يفضل معاها لا طبعا يرفض لو ده اللي انا فهمته صح تايم بيقول آه، وانا تسمحي لي اني اقول اني بحب هبه جدا ونفسي تقول لها اني اسف ليها وسامحيني سامحي يا هبه معايا مصطفى بيقول انا رايي ان القسوه احيانا بتبقى مطلوبه في الحب لان ساعتها مش بتبقى قسوه عشان الانسان يتعلم من غلطه احيانا بتكون القسوه بتساعد الانسان يتعلم من الغلطه ما هو ده اللي أنا بقوله العقاب لكن مش معظم الوقت احنا بنتكلم عن القسوه اللي بتبقى على طول آه، نورة بتقول طيب ما في ساعات ولاد بيرتبطوا لمجرد الارتباط وهو بيكون جواه حب حقيقي مش البنت بس بس يا ترى الموضوع عند الرجالة غير البنات ممكن هيعرفوا آه، يكملوا وهو مش بيحبها ولا زي البنت آه، مش هيقدروا يكملوا بتقول ان في ولاد بيرتبطوا لمجرد الارتباط ده وارد جدا وبرده في بنات كده بيرتبطوا لمجرد الارتباط مش اكتر بس وما بقاش مبني على اي حب حقيقي بتقول ان الموضوع يا ترى عند الرجاله غير البنات بصي هو بيختلف من شخص لاخر بس احيانا بيكون في بنات بيرتبطوا مجرد الارتباط وفي ولاد بيرتبطوا مجرد الارتباط آه زياد بيقول اللي خلاني هلتمس لصديقي آه، بضع وسبعون عذرا يخليني التزم لحبيبي كل الاعذار الدنيا وافضل باقي عليها حتى حتى لو محتاجه ومش ملاقيه آه، حبي يسيره هيجي وحلاقيه ثق في حبك لو كان من قلبك لاني يوم ما حبيت استقطيت قلبي استفتيت قلبي وافتاني بيه جميل قوي والله يا زياد الله ينور محمد زياد بيقول لو ما لو ما لقيتش حبيبك جنبك دور الاول على الغلط اللي انت عملته قبل ما تدور على الغلط اللي هو عمله للاسف العلاقه احيانا تتطور ليكون البحث عن الاخطاء فقط صح بيقول لك لا انت اللي غلطت ولا انا اللي غلطت تفضلوا تعاتبوا بعض على حاجات اصلا تافهه اسماء بتقول لا بيكلموا عادي يا نوره و- وبيسيب وراه قلب مجروح بيعاني من الالم انتصار بتقول حلقه حلوه يا قمر ربنا يوفقك كمان وكمان يا رب ربنا يخليك يا نصيره بتقول معلش انا مضطره استاذن وبقول تصبحوا على خير لكل موجودين وتشرفت بمعرفتهم سلام وانت من اهل الخير يا نصوره وتصبحي على الف خير ميرو بتقول فعلا احساس صعب لما احتاج اللي بحبه مش بلاقيه بس هو لو بيحس بيها يحط نفسه مكانها ويشوف لما يحتاج يسمع صوتها ومش يلاقيها او تتعامل معاه بقسوة هيحس بايه مهما الوقت عدى الحب الحقيقي بيفضل عايش جوانا مهما حصل لو كل واحد فيهم اتجوز حتى بس الحاجة الحلوة الزمن مش بيغيرها وبجد الأغنية رائعة ويا رب يكون اللي بحبه سمع يا رب يا ميرو بجد بشكرك كتير جدا على مشاركتك الكلام الجميل آه، تايم بيقول انتوا بتتكلموا عن الشباب انهم هم السبب في اي وكل جرح البنات البنات برضو كتير قوي بيبقوا بيتسلوا او بيحبوا برضو يعملوا زي ما انتوا بتقولوا علينا يا تايم انا كنت لسه بقول الكلام دوت على البنات والولاد بيقول كمان هي بس بتفرق في قلب صادق وبيحب وقلب كذاب ما بيعرفش يحب آه، ده اكيد وطبيعي جدا عايزه اقول لكم ان غيري يغلط واضطر ادفع الثمن طول حياتي من اعصابي وعمري وقلقي وحرصي في كل وقت اني ادي له حاجه من غير ما استنى مقابل ابدا لكن وقت ما احتاجه جنبي للاسف ما بلاقيهوش ولو لومت عليه يقول لي ما طلبتيش من ما طلب يعني ما طلبتش منك انك تكوني جنبي وتكون شهم انت اللي قدمت خدماتك وانا اسف مش هقدر اكون زيك ما عنديش وقت ليك انك تكون معاه في نفس المكان وتحس انك وحيد وملكش اي حد يحس بيك او يحن عليك انك تقول انك بتحبيني وانت ما تقبلش اننا نتقاسم حياتنا مع بعض اللي باللي يعني يتفق مع هواك وتفكيرك انك تكذب على قلبك وعقلك ونفسك وتحاول تعيش حياة ميتة مع ناس مش بيحسوا بيك ولا باحاسيسك واحلامك احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع مهم جدا هو بيتكلم عن القسوة القسوة في الحب احنا لسه بنسمع كلام في الحب ومستنيين مشاركتكم على ال fan فيديو جروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.baladna.com slash SMS بلدنا B L D N double A احنا يا جماعه في اخر link خلاص في حلقتنا هنروح نسمع اروى حاسس بيا ونرجع نشوف موضوعنا
حاسس بيا عارف ايه اللي بيحصل فيا حاسس بيا عارف اني كرهت
وشخصية بنتكلم عن شخصية مصرية أثرت في حياتنا شخصية ناجحة نفسنا نقلدها في نجاحها اتولدت على أرض البلد دي وشربت من مية النيل زي نجيب وطه وحليم وزوير شخصيات عملت كتير عشان مصر شفنا على ايديهم خير وافتخرت بيهم مصر هنتكلم كل حلقة عن واحد على رؤوسنا في بلدنا وهيفضل في القلب خالد تابعوني في برنامج سيرة وشخصية مع هند هاشم وهعرفكم أعلام من المعالم كل خميس من 11 ل 12 على راديو بلدنا وبس
كلام في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لك كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا يقولون القسوة أن تحرق بساتين الأمل وتشرد عصافير الذكرى وتذبح أطفال أحلامك وتبيع لياليك الجميلة بلا ثمن لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين دانو على راديو بلدنا وبنتكلم عن القسوة في الحب مستنية مشاركتكم على fan فيديو جروب راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو على www.baladna.com slash SMS آه، في مشاركات دلوقتي جات لنا من مي... آه كيمو بيقول ليس الحب أن تبقى مع من أحببت لكن الحب أن تتذكر من تحب في كل لحظة جميل ميرو بتقول اللي بيحب حد مش بيفضل يدور له على أخطائه ممكن بس آه، تفتكر له حاجة واحدة حلوة بدل ما تفضل تفكر له في أخطائه واللي بيحب بجد مش بيفضل يلوم حبيبه على أخطائه وأراد انه يخطأ بس ممكن ندور على لحظة حلوة مرت بين اي اتنين هتبقى احسن من اننا ندور على الاخطاء فعلا والله يا ميرو ويا ريت فعلا كلنا نعمل كده بتقول كمان ليه كده يا شاهين ده دي بجد بهديها له عشان كل كلمة فيها بتعبر عن اللي جوايا يا ريت تكون سامع يا محمد ولو غالية كنت سألت عليا الاغاني بجد حلوة قوي والحلقة احلى ربنا يخليك يا رب يا ميرو من ذوقك نورة بتقول هي فعلا اغنية رائعة وكلامك حلو يا ميرو وفعلا اصعب حاجة ان اللي تحبيه يكون سبب في بكائك وفعلا يا شاهين ده اللي بيحب مش بيعرف يعاتب حبيبه ويفضل يقول له انت عملت وعملت وانت السبب الانسان منا في الزمن ده بيدور على لحظة حلوة يعيشها مش لحظة ألم والله عليك هو ده اللي احنا عايزين نقوله استمتع بكل لحظة حب وكل لحظة حنان عمرك عمرك عمرك ما هتقدر تلاقيها في اي وقت تاني بشكرك كتير جدا يا نورة ويا مير والمشاركتك معانا زياد بيقول مهما كنت زعلان من حبيبك وجواك ليه عتاب لو حبيبك ده انت متجوزه اه لازم تكون متجوزه اعمل بالنصيحة اللي بتقول اول ما يشوفني يحضني وبعدين يتكلم واكيد اكيد ولا هت... هتفتكر عتاب ولا زعل ولا ملام وممكن اسمع الاغنية دي بتاعت امل ماهر حاضر بعد على طول ما خلاص هشغلها لك حاضر تاني تيم بيقول تايم بيقول بس انا هقول اننا ليه بدل ما نقعد نحاسب بعض على اخطائنا ما نعملش الغلط على ما نعملش غلط ده على كانه مشكله ونحلها بدل ما نقعد نتخانق نقعد نحل بالظبط كده بيقول كمان خلوا بقى نورة تسكت عمالة تاخد كلامي اللي عايزة اقوله لا انتوا الاتنين اتكلموا وانا هقرا ال- الحاجتين ما دمنا بنتكلم عن القسوة في الحب لازم هنتكلم عن القسوة الإيجابية لما الأب والأم يقسوا على أولادهم في المعاملة ده بيكون نوع من أنواع الحب والخوف على أولادهم بيحاولوا يعلموهم يعملوا الصح وما يغلطوش أو ما يكذبوش وعاوزينهم يذاكروا ممكن كمان يقسوا عليهم عشان يسمعوا الكلام وده طبعا عشان يعني من حبهم ليهم فبيبقوا من جواهم نفسهم يعملوا اي حاجة عشان تفرحهم ما, ما بيضطروش ان هم آه، يعملوا ما بيضطروش ان هم من جواهم ان بيقولوا ده نوع من انواع الحب والخوف على اولادهم بيحاولوا يعلموهم ويعلموهم الصح ممكن يقسوا عليهم عشان يسمعوا الكلام وده من حبهم طبعا لاولادهم مش كرهم ليهم لكن الاطفال ممكن يفهموا القسوه دي طبعا غلط ويفتكروا ان اهلهم بيكرهوهم ده طبعا غلط جدا لان الاب والام ما يحبوش يشوفوا اي حد احسن منهم غير ابنهم او بنتهم ممكن يقسوا عليهم عشان يخلوهم يبقوا الافضل يعني الاب لو بيدخن مش عاوز ابنه يبقى زيه لما يكبر هيشد عليه انه ما يدخنش ولو ما سمعش الكلام ممكن يضربه معاكم ان التصرف غلط من الاول وان هو القدوه وكان لازم يبطل تدخين لكن اللي حصل انه مش قادر يبطل بس عاوز ابنه يكون افضل منه واحسن منه فلازم كلنا نعرف ان الاهل لما بيقسوا علينا بتكون بدافع الحب مش لمجرد انهم بيأذونا وبس آه، احنا لسه بنسمع كلام في الحب بنتكلم النهاردة وده اخر لينك في حلقتنا النهاردة آه، بنتكلم عن القسوة في الحب شوف اخبار ال- المشاركات جات لنا دلوقتي مشاركة من تيم تسلمي على الحلقه الجميله دي بجد يا شاهين ده انت روعه وتصبحوا على الف خير جميعا يا كيمو خلاص احنا راسنا ست دقايق كمل معانا وانت من اهل الخير آه، محمد عادل بيقول مشكلتي انا بقى آه، بحب واحده وساكنه جنبي وبتعدي كل يوم من قدامي وعايز اتعرف عليها ومش عارف اوصل لها ازاي ونيتي من ناحيتها كل خير بس اوصل لها ازاي اكلمها ازاي روح كلمها كده وش وش على طول وما تستناش عشان ما حدش غيرك يخطفها منك وتيجي تندم وتقول يا ريت اللي جرى ما كان ويا ريتني كنت رحت قلت لها ويا ريتني كنت رحت كلمتها عشان ما تندمش احنا لسه بنسمع كلام في الحب نتكلم مع على القسوة في الحب منتظرة اخر مشاركات على ال page على ال fan page راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او جروب راديو بلدنا او على www.baladna.com slash SMS هنروح نسمع جنات واخر اغنيه معانا النهارده في حلقتنا ونرجع على طول نشوف اخر لينك لاي حد عايز يقول اي حاجه
بحسك يا حبيبك مني بهواك وبحس انك مني سمعني ضرب روحي بغني انا بحكي لكل الدنيا عليك بحس الحب اللي جمعنا بحس الشوق اللي وجعنا عمر بجد ملوش معنى بحلى الدنيا في يوم رميك بحس هواك وعنك انما لو قد الارض وقد السما هكون أكتر من أمك وراها غرق من نفسي أحس أخرج مني وأجيلك وأسد إحساسي غنيلك كفاية يكون قلبي مقيلك أشوف الكون بعيد آه اللي أنا حاساه واللي أنا عايشاه كان حنيني وآه حسك مش متهيألي انا عايشة في حلم اتحقق لي انا حاسة ان انت بتشتاق لي انا دايما الشوق متأحلى بحب النسمة اللي تعدي على رمتك مرة وعلى خدي وناخد في الحب وهلة بيه انا وانت في احلى غرام احبك انت بحبك بس وحبك اجمل شيء يتحس وبسمع منك اجمل هام بشوف عيونك احلى كلام اه اللي انا حاسه واللي انا عايشاه من حنين وآه كل يوم بيفوت فيك بعيش وبموت برضو أحلى حياة آه على أنا حاساه واللي أنا عايشاه من حنين وآه
دبيني جوا حضنك يوم ودبيني عمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولازمة مقدرش انا على عيني شايفاه دار يا دار يا دار يا دار مودي
على عيني وعلى راسي نكون اصحاب نكون اكرام كل دقيقة شهرية
بتحب الأغاني الغريبة زي الأجنبي أو الأغاني الخليجية واللبنانية والمصرية وكمان الشعبية وكمان كل حاجة اكسكلوسيف كل ده في توب هات كل جمعة من 11 ل 12 مع محمد زياد على راديو بلدنا وبس كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا
ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور على راجل بلدنا وبنتكلم عن القسوه في الحب وده اخر لينك معانا النهارده في حلقتنا عايزين نشوف الاخبار بسرعه معايا محمد بيقول ده مين ابو قايد بجريء ده اللي يعرف يعمل كده ما اضمنش رد الفعل لا اجرب والله ومش تخسر حاجه احسن ما تسيبك احسن ما يعني حد غيرك ي- غيره غيرك ياخدها طيب بيقول اللي من آه، الى من اقول انها الدنيا الى روح قلبي وعمري هبه يا رب تكون بتسمع يا رب سوف اقول آه، كي اليوم إنك مولاتي سوف أبكي عليك وطول العمر أهواكي سوف أحاكم نفسي ودنياي على فقداكي سوف أطعن الهوى بسكين الموت مولاتي سوف لن أقدم إلا الحب لمماسي سوف لن أعشق بعد اليوم حياتي سوف أكسم أنفاسي وسيظل ما بداخل يهواكي سوف ينعي كل العالم على فقداكي سوف أقيم لك قبرا سوف أقيم لك قبرا داخل جسد ذكراك وسوف أقيم لي قبرا داخل قبرك مولاتي أميرة عمري أميرة الدنيا أميرة العالم ويا نجمي العالم أهواك جميل قوي بجد تايم بيقول حلقة جميلة وصباح آه، جميل على كل الراديو ربنا يخليك ده من ذوقك دول بتقول فعلا اللي بيحب حد بجد مهما الظروف وقفت منها منهم اللي جواه مش هيتغير عشان هم مش سايبين بعض بمزاجهم ده غصب عنهم وكل واحد فيهم هيدور على اي فرصة عشان يتصل يسمع صوته ويطمن على اخباره هو ده الحب اللي بجد فعلا معاكي حق يا لولا زياد بيقول الحلقة ابتدت بالقسوة في الحب وانتهت بكل يوم بيفوت بعيش فيك وبموت وبجد احلى حياة فعلا هو ده الحب الحقيقي مهما كان وربنا يخليكي ليا ويجعل يومي قبل يومك يلا في قلبي برضو يا رب ما تكونش بتسمعنا بخاف عليها حتى من نفسي ربنا يخليكم لبعض يا رب يا زياد وخبر عن نفسك من الحسد محمد بيقول آه يا جامد انت كلام جميل آه يا لولا اه فعلا والله كلام جميل وهي بتشاركنا من الصبح آه عايزه اقول لكم انتشر بغربه المكان والنفس معا ان تكون وسط الناس لكنك لست معهم لا تجد نفسك بينهم ولا تجد نفسك داخلك فتملا دواخلك بالمنتقدات فتعيش في صراع لا ينتهي القسوة أن يخيب أملك في من راهنت على شهامته في زمن المادة أن تقول أنك تحبني وأنك وأنت لا تقبل أن تتقاسم حياتنا سويا إلا بعد ما يتفق مع أهوائك أنا أحتاجك فلن أجدك تحتاجني فتجدني أقرب إليك من نفسك أن تسير فوق الشاطئ وحيدا وتحاور القمر وحيدا وتستقبل الشمس وحيدا وتبكي تحت المطر وحيدا لا يلمح الآخرون غزارة دموعك القسوة أن تحرق بساتين الأمل وتشرد عصافير الذكرى وتذبح أطفال أحلامك وتبيع لياليك الجميلة بلا ثمن القسوة أن تقتنق بالهواء وتغز بالماء وتبحث عن بقعة أمل تتنفس عليها وتجذب على قلبك ويجذب قلبك عليه كي تستمر بك وبه الحياه مستمعينا مستمعي راديو بلدنا وقت حلقتنا انتهى احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا عشان ما انساش حد بس بالخصوص بشكره كتير جدا واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهين ده انور صباح الف خير هسيبكم مع اغنيه حلوه جدا هبه امين عيد حب تصبحوا على الف خير
مؤلم بجد إن أنت تحب حد ويضيع من ذنبك ويجي عليك عيد حب ولا في أي حب باقي بقلبه ليك شيء مؤلم بجد إن أنت تحب حد ويجي عليك
your copy of SAM at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.